السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعلنا سببا لتحبيبك إلى قلوب عبادك إخوة الكرام هل ذقتم طعم الحب هل عرفت قلوبكم معنى الحب والله الذي لا إله إلا هو أقسم غير حانث ما تعرف القلوب معنى الحب حتى تعرف الله يا جماعة هتجرب وهتتعلق وقلبك مفطور على انه يتعلق هو كده القلب ده في حاجة كده زي الخطاف فتيجي تتعلق بجمال جميل ثم بعد ذلك سترى رأي العين أن في من تعلقت به وجه نقص فتتنغص وتشعر بشيء من الشقاء والعناء كل ذلك لأنه ليس للقلب تعلق حقيقي يأنس به ويسكن عنده إلا إذا تعلق بالله عز وجل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزله الحبيب الأول هو سبحانه وتعالى والمنزل الأول الجنة فاصنع ما تشاء لن تشفى من مرض التعلق هذا إلا إذا عرفت الله والمشكلة إن المعرفة ضعيفة والله لو تعرفونه حق المعرفة لتركتم كل شيء في سبيل رضاه ومحبته بس المشكلة ان احنا بناخد الكلام كلام وعظ كلام انشا اه طبعا طبعا بحب ربنا طبعا لازم يبقى ربنا هو اهم حاجة واعظم حاجة في قلبي وهو ان شاء الله كده لكن عملك بيفضحك بيفضح اللي جواك وعشان كده النهاردة هنتكلم في ايه النهاردة هنتكلم في علامات المحب الصادق واعرض نفسك وحط نفسك في الاختبار ده وشوف انت بجد بتحب ولا ده شغل أوانطة لابد من علامات لانك ممكن تعيش ودي اكبر بلية ممكن تكون انت فيها وانت مش داري اكبر مصيبة واكبر بلية خداعك لنفسك يخادعون الله وهو خادعهم وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ما خدتش بالك من دي مش حاسس مش واخد باله عايش وهم كبير صدق نفسه والمصيبة اللي بيعيش على الخداع بينخدع في الآخر يستدرجه من حيث لا يدري ولو انت ما قدرتش حجم الخطورة وحجم الإشكال ده يبقى هتعيش طول حياتك في الأرض حيران يبقى لازم في علامات أنا بجد كده ولا لا ولو ما كانش فيك تحاول تستكثر منها علشان يبقى الكلام على بينة وما يبقاش مجرد دعاوي فعلا نفسي ربنا يحبني ولو ان احنا صبغنا حياتنا كلها بالمعنى ده والله انا بقول كلام بعد 15 سنة في الالتزام واقول انه كم قرأنا كم عرفنا لكن هذا اشرف معنى الباب ده هو اللي ينبغي ان كل تصرفاتك كل افعالك تصبغ من خلاله أنا على المستوى الشخصي يأخذ بلبي كلمات معاذ وهو على فراش الموت أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك ياه أنت متصورش أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك اعمل اللي أنت عايزه أنا بحبك برضه ثم مر علي في هذا الأسبوع كلام لابن مسعود ابن مسعود بيقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتة أتدرون ما الأمة القانت الأمة القانت المطيع لله ورسوله معلم الناس الخير وكان معاذ معلما للناس للخير وكان أطوع الناس لله ولرسوله فكان أمة قانتة هي دي صفة المحب الصادق عشان كده يوصل معاذ في الآخر خالص وعلى فراش الموت يقول دي أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك ابن الجوزي يقول أول علامات المحبة دموع العين لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء هل كان بكاء شوق أم كان بكاء حزن وخشية أم هما معا إنه سيد المحبين وسيد الخائفين هو خليله صلى الله عليه وسلم قال يزيد الرقاشي إنما سمي نوحا لأنه كان نواحا وكان يحيى بن زكريا له خطان في وجهه من شدة البكاء وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يقدر على القراءة إذا صلى وكان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء ولكان ربما يصلي بسورة يوسف فإذا أتى على ذكر يوسف يبكي حتى يسمع نشيجه وكان مجرى الدموع من ابن عباس مثل الشراك البالي وكان الحسن البصري كثير البكاء ويقول وما يصنع المؤمن إذا لم يبكي وقال إبراهيم المحلي أتيت عطاء السليمي فلم أجده في بيته قال فنظرت فإذا هو في ناحية الحجرة جالس وإذا حوله بلل فظننت أنه من أثر وضوئه فقالت لي عجوز معه في الدار هذه أثر دموعه لكن يا عباد الله المشكل ده محل الإشكال عند السلف عندنا احنا قسوة القلب وعدم استجابة العين لكن السلف كانوا بيتكلموا في حاجة تانية يقولوا البكاء كثير ولكن إن كان يأتينا الذي لله في العام مرة واحدة فإنه كثير وابن القيم عشان بس ما تخدعوش نفسكم انا قلت من المره دي عشان نبقى فاهمين العلامات كويس فتيجي انت تفتكر ان انت كنت قاعد بتبكي في رمضان ولا انت كنت بتبكي مش عارف امتى اول ما سمعت الايه الفلانيه او او او او وتفهم ان هو ده البكاء اللي انا بتكلم عليه ابن القيم قال للبكاء عشرة انواع عشرة انواع كل واحد فيها مش هو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين البكاء الذي يكون لله اسمع بقى هتلاقي واحده منهم هي دي اللي انت بكيت بسببها بكاء الرحمه والرق شفت واحدة قاعدة بتعيط ولا سمعت الأخ اللي جنبيك قاعد بيعيط رحت عم عيط على عياطه ده الحكاية كلها فرحمة ورقة فقلبك رق رحت معيط مش ده خالص الثاني بكاء الخوف والخشية الثالث بكاء المحبة والشوق الرابع بكاء الفرح والسرور الخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله السادس بكاء الحزن وقال ان الفرق ما بين بكاء الحزن وبكاء الفرح ان الدموع بتبقى في الحزن حارة لو مستها تلاقيها سخنة وبكاء الفرح بارد السابع بكاء الخور والضعف يحصل حاجة يروح معيط حد يشخط فيه يروح معيط يحصل اي حاجة يروح معيط هذا خور وضعف بصوا بقى الثامن وتوقفوا عندها مليا الثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاسي فيظهر صاحبه الخشوع وهو أقسى الناس قلبا عند الله اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق التاسع البكاء المستعار ليست النائحة كالثكلة اللي جايبينها تعيط العاشر بكاء الموافقة بكاء الموافقة ان واحد قاعد بيبكي فانت بتبكي لبكائه طيب هذه أنواع البكاء طب كيف تحاول أن تصل إلى المرتبة الصحيحة في البكاء إن لم تأتيك هكذا فتباكى حاول ان انت تستجمع قلبك وتبتدي تشغل ذهنك بمعاني عظيمة منها شوقك إليه وعدم احتمالك لصبرك عنه سبحانه تقول يا رب لو حرمتني منك مين ليا بعدك بتستشعر المعنى ده في قلبك انك محروم لو حرمك منه انك تستشعر انك هتقف قدامه ويقول لك عبدي عملت كذا وكذا حتى ولو غفرها انظر إلى شدة ما أنت فيه من حياء وخجل وأنت تلاقي الكبير المتعال بذنوب مثل هذه آه استشعر فمثل هذه الأمور إذا استشعرتها واستجمعت لها قلبك وحاولت أن توافقك عينك فتتباكى حتى تبكي هي طواعية فلعل هذا هو باب الدخول عليه سبحانه وأفضل البكاء يا عباد الله ما كان في الخلوات حيث لا أنيس ولا جليس إلا هو سبحانه قال صلى الله عليه وسلم في ذكر السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فاضت ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كان محمد بن واسع يقول لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي هو بجانبه ويقول وإن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه وهي لا تعلم ونحب رجل في مجلس الحسن فقال له إن كان هذا لله فقد شهرت بنفسك وإن كان لغير الله فلقد هلكت وكان أيوب السختياني إذا بكى احتال فيضع يده على أنفه حتى يظن الناس أنه مسكوم فإذا غلبه البكاء قام دموع عينك دي أغلى ما تملك ولا يجوز أن تبذلها لأحد إلا له سبحانه كان ابن سيرين يتحدث مع الناس بالنهار فيضحك فإذا جاء الليل فكأنما قتل أهل المدينة فهذه أسرار بينك وبين الله وإن لم يكن لك عمل سر فنح على نفسك ما ينفعش لازم يبقى ليك أعمال محدش في الدنيا يطلع عليها إلا هو سبحانه هذا مدعاة للإخلاص إنما سيبكم الشغل اللي بيبقى قدام الناس ده إذا خليت به ماذا تصنع تهجم عليك المعاصي والذنوب وتقع في ذنوب الخلوات والسر إنها لأعظم الذنوب يأتي الرجل بأعمال تزن جبل تهامة بيضاء من صلاة وقيام وصيام راجل بيصلي بيقيم الليل بيتعلم العلم ده راجل صالح ويعمل أعمال مثل جبل فيجعلها الله هباء منثورا لما؟ إنه إذا خلا بالله بارزه بالمعاصي ده حالنا إذا كان هذا حالك فاستدرك ما أنت فيه سريعا فإنك على خطر عظيم لكن المحب الصادق مع مبالغته في كتمان ما يشعر به تجاه ربه دموعه نمامة برضه ما بيقدرش يبالغ في الكتمان ولكن تأبى دموعه إلا أن تفضحه قال ذو النور بينما أنا في بعض مسيري إذ لقيتني امرأة فقالت من أين أنت خلوا بالكم القصة عشان هي هتوقعوا قال رجل غريب قالت ويحك هل يوجد مع الله أحزان الغربة بتقول ازاي غريب وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء قال فبكيت قالت ما يبكيك قال وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع لي نجاحه جبتيها جبتيها على الحتة الصعبة فوقع الدواء على الداء ذكرتني بالله والأنس به قالت له إيه بقى إن كنت صادقا فلما بكيت قال والصادق لا يبكي قالت لا قلت ولما قالت لأن البكاء راحة للقلب وملجأ يلجأ إليه وما كتم القلب شيئا أحق من الشهيق والزفير فإذا أسبلت الدمعة استراح القلب ولهذا ضعف الأطباء في إبطال هذا الداء قال فبقيت متعجبا من كلامها فقالت ما لك قال تعجبت من هذا الكلام قال وقد نسيت القرحة التي كنت فيها قال لا قالت صدقت حب ربك أترجم الأول قالت له إيه الأول بتقول له لما هو بكى فبتقول له أنت بكيت ليه فقال لها علشان جبتي على الحتة الصعبة اللي فيا فالكلمات نزلت عليا فما قدرتش أتملك نفسي فبكيت فقالت له لا لو كنت صادق ما كنتش بكيت فلما قعدت تقول له الكلام ده وتعجب من كلامها قالت له انت نسيت اللي انت كنت فيه ولا انت زي ما انت قال لها لا زي ما انا قالت له يبقى انت صادق ليه يعني معنى كده انه اللي يبكي بين يدي الله عز وجل فيرتاح يبقى مش صادق يبقى بيعيط علشان هو عنده مشكلة ثانية هو حظ من حظوظ نفسه هو متضايق وقرفان وتعبان فقعد نزل وسجد وقعد ارتاح في الصلاة وكده الحمد لله تمام خلاص يبقى لا مش كده خالص إنما يظل لأنه لا راحة لقلب المحب الصادق إلا إذا لقي محبوبه فطالما هو بعيد عنه فما زال مشتاق إليه شفتوا بقى ان احنا كلنا أدعياء قالت صدقت حب ربك اشتق إليه فإن له يوما يتجلى فيه على كرسي كرامته لأوليائه وأحبائه فيذيقهم من محبته كأسا لا يظمؤون بعده أبدا ثم أخذت هي في البكاء وهي تقول سيدي إلى كم تخلفني في دار لا أجد فيها أحدا يسعفني على البكاء أيام حياتي ثم تركتني ومضت أما بكاء المشتاقين إلى الله فحدث ولا حرج بكى مطهر السعدي شوقا إلى الله ستين عاما وكان عبد الواحد بن زيد يقول ألا تبكون شوقا إلى الله ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه وانظروا إلى هذه الكلمات قال إبراهيم بن جنيد وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه فإذا سبح قلبي في مودته أجرى ذكره على لساني فوا شوقاه وشوقاه مش فاهم انت وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه يبقى في نفسي حاجة غيره يروح منعني منها عشان ما يبقاش في نفسي حاجة إلا ليه هو ما يبقاش في نفسي شيء إلا هو ينزل ربك إلى السماء فيقول هل من سائل فهل منا أحد قال اللهم إني لا أرجو إلا أنت فلا تحرمني منك هذا سؤال محب أما نحن فنسأل في متاع وأحوال و و وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه وإذا منعك أنت تسخطت على قدره وهو يمنعك لكي تظفر به فإذا ظفرت به فأي شيء قد ضاع منك كل واحد في نفسه حاجة هي دي اللي معلقة قلبه بربنا فبيروح يا رب اديني كذا واعطيني كذا واعطيني كذا الله يحب ذلك يحب أن تدعوه لكن هل هل منا من يدعو الله أن يكون نواله أن يرزقه حبه ولا يريد شيئا بعد ذلك ولا أنت عايز كده وعايز برضه جنبيها وبرضه يعني يا رب أعيش عيشة فل أبقى كذا وكذا وكذا يعني ظبط لي أموري كلها وبرضه حبني يا رب وجدت الله غيورا يمنعني من كل ما أرجوه فإذا سبح قلبي في مودته أجرى ذكره على لساني فوا شوقاه وا شوقاه سمع عبيد ابن محمد امرأة من المتعبدات تقول وهي تبكي والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله وحبا للقائه فقلت لها فعلى ثقة أنت من عملك لا يجوز تمني الموت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الرجل الموت والعلماء حققوا هذه المسألة على أنه يجوز تمني الموت إما لخوف فتنة أو لأنه لتعجيل ثواب عند الله كما كان يتمنى بعضهم الشهادة لله عز وجل بيقول لها أنت يعني واثقة أن أنت يعني لو مت النهاردة هيغفر لك ويدخلك الجنة قالت لا والله ولكن لحبي إياه وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه هذه ذاقت طعم المحبة لا تدعيه قال ابن القيم وقيل إن شعيبا بكى حتى عمي بصره فأوحى الله إليه إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك وإن كان لأجل النار فقد أجرتك منها قال لا يا رب بل شوقا إليك هذا حال المحب الصادق يا من اشتغلت قلوب خلقه عنه بما يعقبهم عند لقائه ندما يا من سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه إذ كانت أياديه إليهم قبل معرفتهم به ليت شعري إلى متى تحبسني آه أنت العليم أن الشوق قد برح بي فاللهم قد طال الاشتياق إليك فلا تحرمنا اللهم منك وعجل لنا بفضلك هذه أول العلامات حرقة القلب شوقا إلى الله فتبعث العين برسول دال وعلامة واضحة على ما استقر في القلب فتلك الدموع علامات ودلائل العلامة الثانية كثرة ذكر المحبوب قال الربيع علامة حب الله كثرة ذكره فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره هذه مسألة واضحة عند الناس بتحب تلك وانت قاعد كل شوية في أي مجلس تجيب سيرة اللي بتحبه ولذلك وصف الله أحباءه فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قالت رابعة لصالح المري يا صالح من أحب شيئا أكثر من ذكره وقال بعضهم علامة المحبة ذكر المحبوب على عدد الأنفاس خدوا بالكم الكلام ده عشان لما اجي اقول في الاخر دلوقتي كانوا بيعملوا ايه ما تقعدوش تضحكوا وتقعدوا تقولوا يا شيخ انت بتقول كلام ما يتطبقش عمليا فلما نقعد كمان شوية نقعد نقول كانوا بيذكروا ربنا كذا وكانوا بيعملوا كذا أصل نفسيته غير نفسيتك أصل ده الدافع عنده غير الدافع عندك انت واخد المسألة حاجة في وسط حاجات وهي دي حاجته الأساسية هو مش عايز غيرها فأي حاجة بتقربه منها بيعملها وما بيعملش غيرها إنما أنت آه نفسك إن ربنا يحبك ونفسك برضه كذا وفي نفسك كذا ونفسك كذا فعندك أهداف كتيرة لكن هو مش عايز غير دي فلما يعرف إنه لو أكثر من الذكر ربنا هيحبه يشغل نفسه بيها ينقطع لله عز وجل هذا حال المحب الصادق يذكر الله في كل حال وقد قال الله عز وجل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال مجاهد لا يكون الرجل من الذاكرين كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا كل حالك عشان كده تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم أي حد في بداية التزام يقعد يتعجب كل حاجة ليها ذكر ينام يذكر يستيقظ يذكر يدخل الخلاء يذكر يتوضى يذكر يخرج من بيته يذكر في كل أحواله يذكر لأنه محب والمحب لا يأنس إلا بذكر محبوبه فإذا نزل به بلاء لا يلجأ إلا لأغلى شيء يحبه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يفزعون إليه يفزعون إلى ذكره لا بد من ذكر المحبوب حتى يأنسوا وإن لم يذكروه ما طابت لهم الحياة وإذا رافقوا فتجد رفقتهم أهل الذكر ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولذلك كان كل من أعرض عن الذكر ضال هالك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فقلبه قاسي لأنه خلى من ماء الحياة خلاص الذكر ده بالظبط كده زي المية اللي بتروي الأرض الأرض دي ما بتدهش ما ترتوي به فيكتب خلاص تبقى أرض بور قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه بصوا بقى قال إيه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله من هنا بمعنى عن يعني قست قلوبهم عن ذكر الله السبب ما ذكرت الله عز وجل فقست فأغلق عليها وطبع هذا حال من أعرض عن الذكر أما الذاكر فقد وعده الله بمنح عظيمة انظر إلى عظيم جزائهم ويكفيهم شرفا هذه الكلمة في هذه الآية قال الله فاذكروني أذكركم يا جماعة حد استشعر أذكركم أنت أنت ربنا في الملأ الأعلى يثني عليك ويقول فلان ابن فلان عبدي الذاكر المحب المطيع المخبت المنيب أنت يا أذكركم ومن أنت حتى يذكرك الملك سبحانه مجرد بس أنك تتحرك شفتك بذكره يذكرك سبحانه في الملأ الأعلى ويثني عليك كان يحيى بن معاذ يقول يا غفول يا جهول يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك فويحي وويح أمي وويح أبي إن ألسنتنا لتحتاج إلى ملايين المرات حتى تتطهر فتذكر اسم الله فما بالك به وأنت على معصيته مصر وأنت على مخالفته على ما أنت تدريه من نفسك ثم هو بعد هذا يذكرك بل يثني عليك أما ترتج أما تستشعر أما يلين القلب القاسي أما تنطق بها الآن تعليها تقولها من كل ذرة فيك والله يا ربي أحبك ربي آه اللهم اغفر للعبد العاصي ذي القلب القاسي اللهم اغفر وارحم عبدك هذا العاصي وتأمل قول الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن أبي ومن أمي إن لم تكن أنت لي كذكركم آباءكم أما تستشعر ما فيها من التودد ما مرتش عليك المعنى ده ربنا بيقول لك اذكرني زي ما بتذكر أبوك أو يعني أشد شوية أتستشعر ما فيها من التودد أبويا إيه يا رب أمي إيه يا رب هو هو سبحانه يتودد لك أنت حتى تتحرك شفتك بأيسر عمل عليك فقط تذكره فذكر الناس داء داء وذكر الله هو خير دواء فلا سبيل إلى اطمئنان قلوب المحبين من شدة الاضطراب الذي يلاقونه إلا بذكرهم لمولاهم لذلك قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب انتوا فاهمين يا جماعة يعني ايه تطمئن القلوب احنا بنفهمها بطريقة مختلفة احنا فاهمين ان تطمئن القلوب من الوساوس والشبهات والمحن اللي القلب مشغول بيها عند المحب شيئا آخر المحب من شوقه في حرقة فلو استخرجت قلبه وجدته يكاد يقفز من صدره فيأتي الذكر وكأنه يرفق به كأنها يد حانية على قلبه ده اطمئن استنى ستظفر بمحبوبك ولكن لم يحن الأوان الآن فهمت هم بيضطربوا على ايه مش من الدنيا ومن هموم ومن هموم اضطرابهم ان هم مش قادرين يعيشوا من غيره عشان كده امتع واعظم منا هي رؤية الله عز وجل في الجنة هنا يكون المقصود هنا يظفرون بأعظم نعيم حين يلاقونه وقد اشتاقوا إلى نظرة منه سبحانه أما ما يعاجلهم به ربهم من خيوضات في الدنيا فحدث للذكر عندهم لذة لا تدانيها ولا تقرب منها لذة لا تقول لي بقى لذة نساء ولا تقول لي بقى لذة جاه ولا تقول لي شهوة ايه اعظم واجل نعمة ولذة عند المحب لذة الذكر اسمع كلامهم وهم يصفون احوالهم قال سفيان ما تمتع متمتع بمثل ذكر الله قال داود ما أحلى ذكر الله في أفواه المتعبدين وكان مالك بن دينار يقول والله ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله وكان الحسن يقول وتلك علامات اسمع بقى الحسن بيقول ايه تفقدوا الحلاوة في ثلاثة هم ثلاث حاجات لو لقيت نفسك فرحان ومنتشي ومقبل في الثلاث حاجات دول يبقى أنت إن شاء الله تعالى على درجة من الإيمان وإن لم تجد قلبك في هذا فاعلم أن الباب مغلق طب الباب مغلق خلاص يعني قف على الباب واطرق بابه كثيرا بالتوبة والاستغفار والندم عسى أن يفتح لك ولن يغلق لأن رحمته تسبق غضبه هو أرحم بك منه يقول تفقدوا الحلاوة في ثلاث في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها وفي الذكر وفي قراءة القرآن فإن وجدتم فامضوا وأبشروا وإلا فاعلموا أن الباب مغلق كان أبو يزيد يقول بصوا بقى الناس بتفهم ازاي بيقول قعدت ابص كده الناس عايشة النهاردة نفسك في ايه نفسي ابقى سعيد انت عملت المعصية دي ليه عشان كنت حاسب ان فيها لذة معينة نفسك فيها شهوة فيقول نظرت فاذا الناس في الدنيا متلذذون بايه بالنكاح والطعام والشراب مش هي دي لذة الدنيا كله بيحوم حواليها وفي الآخرة أيضا هم متعلقون بالمنكوح والملزوز من الجنة والحور وكذا يقول فجعلت لذتي في الدنيا ذكر الله عز وجل وفي الآخرة النظر إلى الله هو ده هدفي هدفي إيه؟ لا أنا مش عايز دي أنا عايز أنظر إلى وجهه ليس إيه هو هيديله الجنة وزيادة بس هو عايز الزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال أبو سعيد الخزاز إن الله عجل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره والوصول إلى قربه أما تلك المنن التي يغدقها الله عز وجل عليهم فأولا تحفهم الملائكة وتتنزل السكينة عليهم وتغشاهم الرحمة وانت في مجلس ذكر فاستبشروا فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وإذا اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا قيل لهم قوموا مغفورا لكم أبشروا بس تحتسبه مش بعد ما تسمع كلمتين وبعد كده تروح تطنش قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم وقال صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وقال قال الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه عايز تاني أن تكون في معية الله يحفظك ويرعاك ويكلأك مشمول برحمته عايز تاني فالله عز وجل يغفر لهم وينجيهم من عذابه ويكلأهم ويرعاهم ويستجيب دعاءهم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد دعاءهم الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقسط ويرفع درجاتهم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قيل بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله أعظم من الجهاد ذكر الله أعظم من كل هذه الأعمال أما حال المحبين في الذكر فسيد المحبين صلى الله عليه وسلم تخبرك أمنا عائشة رضي الله عنها عن حاله فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه حتى أن العلماء قالوا حتى وهو جنوب كان يذكر الله تعالى قالوا نعم ما فارقه حتى وهو نائم قال صلى الله عليه وسلم إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي فقلبه ذاكر كذا قالوا هذا الخليل الذي بلغ أعظم مراتب المحبة ما انتوا بقى عايزين تشوفوا ده الخليل ده, ده اللي ربنا قال انه اتخذه خليلا فبلغ اعظم مراتب المحبة ما وصلهاش اي نبي اخر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه بقى قال خالد بن معدان كان ابراهيم الخليل اذا اتى بقطف من العنب اكل حبة حبة وذكر الله عند كل حبة اتعجبون لقد كانوا يقولون هذا في شأن علمائنا كانوا بيقولوا الشيخ ابن باز ما كانش بيرفع لقمة الا بتسبيحه فما بالك بالخليل وهذا أبو الدرداء كان لا يفتر من الذكر فقيل له كم تسبح في اليوم والليلة قال مئة ألف إلا أن تخطئ الأصابع بتاع مئة ألف كده وكان أبو هريرة يسبح ثنتي عشرة ألف تسبيحة بقدر ديته قلتها لكم قبل كده دي عارفين جابها ازاي الدية الدية 12 ألف درهم ف 12000 درهم قال لك طيب ما انا عايز اتصدق اقل صدقه هتصدق بيها تبقى درهم اقل حاجه يعني انت اقل حاجه هتتصدق بيها انت كام ربع جنيه يعني مثلا هي كده فطيب ما هو على كل تسبيحه صدقه يبقى احط قدام الدرهم تسبيحه يبقى 12000 درهم يبقى ب 12000 تسبيحه وعملناها قلنا للاخوه يا جماعه يلا عشان بس انا كنت عايز اعرفكم ان الكلام ده ما تفتحوش بقكم وتقعدوا تقولوا لا لا لا لا 12000 انت يا شيخ بتتكلم في ايه طب يلا يا جماعة اقعدوا كده هتشوفوا هتخلص في ساعتين وجربوها عشان تعرفوا قد ايه وجه التفريط 12000 تسبيحة ممكن تاخد منك ساعتين ولو انت يعني اكيد بتنزل شغل بتروح مش عارف ايه بتتحرك في وقت اكيد في النص هيبقى مشغول هي بتدخل المطبخ دي بتقضي حوائج بتعمل اي شيء في وقت تتحرك لسانك بيه فتبقى عارف كده وجرب وشوف ولو عملتها معاكم كده اول ما تنزلوا اعملوا 10 دقايق سبحوا أو استغفروا عشر دقائق تصلوا إلى الألف أو ما دونه ولو بعد كده بقى قعدنا نذكر الأحاديث وفضائل الاستغفار وفضائل التسبيح وكذا دي حاجة ما تاخدش منك يعني ثانية يبقى ايه وجه التقصير والتفريط اللي انت فيه ده بقى فما تسمعوش الكلام ده وتقول اه هؤلاء السلف يا جماعة اسمعوا الكلام ده مني كويس إذا كنتم تظنون في أنفسكم شيئا فما عرفتم شيئا عن الله وانت حسب ان انت بحولك وقوتك بامكانياتك وقدراتك انت هتعرف تشتغل لا اصل ده شيخ وده عالم وده كذا انت بتقول الشيخ نباز وده كذا فدول ناس كبار فلازم هيبقى الامور بالنسبه لهم مختلفه انما انا راجل غلبان ما ما اعرفش اعمل اللي انت بتقول عليه ده ما هو انت راجل غلبان بس انت ما بتشتغلش الا برحمته هو انت حاسب ان انت هتشتغل بيك ان انت لما احتاج تقول خلاص هقعد بقى يلا يلا نجيب 12000 استغفار ولا مش عارف ايه وتقعد تشتغل تلاقي نفسك ايه اللي اتشغلت اتعملت اتسويت ما تعرفش تعملهم ليه لانك راكن الى عملك راكن الى نفسك وانت مش هتعرف تعمل حاجة لا حول ولا قوة الا بالله هو اللي يديك المدد الحول والقوة فتلاقي نفسك ربنا فتح عليك وده اللي بيحصل في مواسم الرحمة تلاقي نفسك شغال وبقيت زي الفل ونشيط وعايز تعمل وعايز تسوي وبعد كده اتسحبت منك الرحمة ولا تسوى حاجة مش ده اللي بيحصل كل واحد منكم كان يجي مثلا عمل اي عمل كويس في رمضان يجي يعرف يعمله بعد كده يعمله مرة ويقع ما يعرفش يكمل كنت ببقى نشيط جدا في قيام الليل وياه وبقرأ قرآن ايه امسك المصحف على طول قرآن تحت لسان دلوقتي امسك الجزء ياه الحمد لله قرينا جزء كويس قوي ليه هي فيض الرحمة فلما تبقى راكن عليه يا رب يا رب استعملني يا رب يا رب خد بإيدي يا رب يا رب من علي الليلة دي بقيام الليلة دي ان انا اتقرب اليك بأي شيء تحبه يا رب ياخد بإيدك لانك راكن عليه انما انت بقى منك من نفسك كده اه والله يعني امبارح قال حاجه حلوه طب ما يلا لا مش هي مش منك انت لازم تستعين به ابتداء حتى لا يكلك الى نفسك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين فهمتم دي ولا ما فهمتوش عشان يبقى الكلام بعد كده ما تقعدش تقولوا ايه ده بيقول كلام ارقام فلكيه كان ابو مسلم الخولاني اتاه رجل فقال اوصني يا ابا مسلم قال اذكر الله تحت كل شجره وكل حجر قال زدني قال اذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله مجنون فكان أبو مسلم يكثر ذكر الله فرآه رجل يذكر الله فقال أمجنون صاحبكم فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا الجنون يا ابن أخي ولكن هذا دواء الجنون وعن مخلد بن الحسين قال ما انتبهت من الليل إلا أصبت بصوا ده بقى زي أحوالكم وأحوالي قال إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله فأغتم ثم أتعزى بهذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كل يوم أبص أقوم ألاقي إبراهيم بن أدهم على طول شغال الله المستعان ذلك فضل الله أنت هتطلعوا من الدرس ده بص يا شيخ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكان عمير بن هانئ يسبح الله مئة ألف وقال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه اهي دي حاجات سهله ممكن تسجال يذكر حتى تطلع الشمس اللي هي الجلسه بعد الفجر وكان يقول ده كان حال السلف بقى كلهم يعملوا كده ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في الذكر والتفقه في دين الله يبقى لازم طالب علم لازم يبقى كده وقت ما بعد الفجر ده لازم يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى فيه هو ده الذات عارفين القصة بتاعت شيخ الإسلام لما جلس معه ابن القيم وبيقول قعدت أراقبه حتى أوشك وقت الظهر قعد وقت طويل جدا فيقول فنظر إلي والتفت وقال هذه غدوتي فشيخ الإسلام وبت... إحنا كده في طلب العلم يقول لك يعني ورايا ما خلصتش الكتاب ده لو ما عملتش كذا وما سويتش كذا يعني الوقت هيضيع وفي الواحد يقول نص ساعة وخلاص يقول الأذكار وكده هو دول الناس فاهمين فربنا بيبارك لهم في علمهم إنما إحنا نقعد نحصل وندلق في الدماغ ويطير كان أبو الحسن الداودي لا تسكن شفته من ذكر الله فحكى أن مزينا أراد أن يقص شاربه فقال سكن شفتيك يا عم ادفل قال قل للزمان حتى يسكن وقف الوقت وانا اقفل ياه وقال محمد بن عبد الله الديباج ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء بص بقى الناس أهل العلم من السلف كانوا حالهم إزاي كان إذا جلس مجلسه يذكر الله لا يفتر وهم يخوضون فإذا تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب الناس تقعد تتكلم وهو حصل ما شفت شو اللي حصل وده عمل وقاعد يذكر ربنا لو جه حد قال له يا شيخ ما حكم كذا كذا يفتي غير كده يروح يذكر الله هو ده يعني انا اقول انا يوم ما شفت الشيخ ابن باز كان كده نظرة عينه هو ده المحب انكسار وافتقار وذل معاني ما تعرفش الا لما تقعد في صحبة العلماء دول وتشوفهم ما بيتصرفوا ازاي حياتهم ماشية ازاي وخدها فائدة شريطة ان تدعو لي اجتمع عند رابعة العدوية علماء وزهاد وتفاوضوا في ذم الدنيا وهي ساكتة فلاموها فقالت من أحب شيئا أكثر من ذكره إما بحمد أو ذم فإن كانت الدنيا في قلوبكم لا شيء فلما تذكرون لا شيء وصلت انت بتتكلم عن ايه دلوقتي اللي حصل امبارح واللي جرى والاخ فلان وكذا ومشاغلك وحياتك وجوازك وطلاقك ومش عارف ايه وايه وايه قاعد مشغول بالدنيا وفي الآخر خالص أقول لك الدنيا في قلبك قد إيه تقول لا لا لا أعوذ بالله من الدنيا ومن لا الدنيا كل حاجة في قلبك أنت مهموم بإيه أنت دلوقتي سرحان في إيه لما هنخلص هنروح نعمل إيه ومش عارف إيه والأخ بكرة حصل كذا والشغل و... ودماغك قاعدة سرحانة في إيه هي دي اللي جواك كل إناء بما فيه ينضح وأخيرا في مسألة الذكر وأسأل الله تعالى أن أكون من هؤلاء رؤيا منصور بن عمار بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي وقال لي يا منصور غفرت لك على تخليط فيك كثير إلا أنك كنت تحوش الناس إلى ذكر تعرفوا تطلعوا بدي؟ تحوش الناس إلى ذكري تدفعوا الناس خلاص اشتغلوا بقى انتوا سمعتوا الناس بتعمل ايه اللي بالعشر تلاف واللي بالاتناشر ألف واللي بأربعين ألف وبخمية ألف اللي تقدر عليه اللي تستطيعه بس يعني فمستقل ومستكثر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ترجم انت كثير دي بيد بقى كل واحد بقى واللي يطلع منه هو عنده كتير ألف واحد عنده كتير ألفين واحد عنده كتير مية ترجمها انت وشوفها تبقى عندك ايه وهكذا في سائر الأمور أكثر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا تبقى أنت بتعمل قد إيه لما يجي يقول أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة يبقى أقل حاجة تعملها كام أنت بقى افصل أنت في المسألة دي كل واحد على حسب حاله مع ربنا سبحانه وتعالى العلامة الثالثة من علامات المحبين الانقياد والطاعة لله عز وجل قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا ملتزمين هذا تحكمونه على أنفسكم يا من تطالبون بتحكيمها هل تحكمونها أنتم على أنفسكم ابتداء فلا تجدوا في أنفسكم حرجا يعني الأخوات لما يتقال لهم وقرن في بيوتكن تذعن وتستسلم وخلاص عشان عارفة ان ده امر ربنا ولا تقعد تقول اصل العلماء ذكروا ان الموضوع وده لحاجة ودي مش حاجة ودي ونقعد نبرر ونعمل الاصل عدم الخروج الا لحاجة يبقى هي كده وانت تبقى عارف حكم ربنا عليه تمتثل له ولا تجد اي حرج في تطبيقه كل اوامر الشرع بتتعامل معاها بنفس الاسلوب ده ولا في حاجات مش راكبه مش جايه وتقعد تلتف وتاخد فتوى من شمال وفتوى من يمين ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا وهقول لكم دلوقتي شوفوا تطبيقات الصحابه في نزول الايات كانت بتبقى عاملة ازاي وشوف رد فعلك انت لما بتسمع بأي حاجة من أعمال الخير النهاردة لسه بنقول اهو اعمل كذا اعمل كذا ايه رد فعلك تخرج من الجلسة دي تقول لا والله لا كل ليلة ان شاء الله هحاول ان انا يبقى ليا يعني ورد ثابت كده واتدرج فيه تعمل بنفسية ابو مسلم الخولاني ايظن اصحاب محمد ان يسبقونا والله لننازعنهم عليه عشان اثبت ان انا راجل مع ربنا ليه الصحابة هم اللي يستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندك القوة دي لأن ده هدفك إنما لما تبقى الدنيا هي اللي جواك وتيجي تقعد تسمع جلسة كل أسبوع تريح بيها دماغك ووخز الضمير اللي جواك ده يخفض شوية وترجع لمألوفاتك وعاداتك وأحوالك فأنت كاذب ما تزعلوش مني أنا لازم أصارحكم علشان ما نقعدش نخدع بعضينا يبقى كل حكاية قاعدين قاعدة لطيفة ظريفة وبعد كده كل واحد يعيش مرة تانية في حياته ومش عايز يغير حاجة حق على كل مؤمن أن يديم التغير لأن الإيمان يزيد وينقص فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص فإن لم يكن يزيد يبقى لازم هو بيزيد بيتغير أحواله بتتغير لازم يكون بيتغير فإذا كنت انت خلاص هتثبت اعرف إن لم يكن يزيد فإنه ينقص مفيش حاجة اسمها كده فأنت دايم عايز تتقدم وابن القيم بيقول إن لم تكن همة العبد في التقدم فهو في تأخر يعني لو ما كانش همتك ان انت عايز كل يوم تزيد لربنا تفتح كل ابواب الخير اللي قدامك تسمع من الحديث ده على طول تجري عايز تطبقه انا يوم ما حصل قرات الحديث ده وطبقناه ساعه مسح راس اليتيم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك اه طبعا امسح على راس اليتيم واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك تبقى لا بكره بتبقى في ملجا للايتام وتجيب لهم حاجه من من طعامك حاجة من اللي انت بتاكلها وتمسح على رأسهم وتحنو عليهم وتقعد معاهم نص ساعة ساعة بتبقى ليها جو مختلف وبعض الناس بعد الزيارة دي قال لي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اه لام القلب يبقى ادي باب خير ما انت يمكن هي دي اللي تجيبك عيادة مريض مش نفسك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من عاد مريضا خاض في رحمة الله فإن جلس عنده اغتمس فيها تبقى رايح عايز أخوض في الرحمة بحر الرحمة ده ينزل عليا لوجدتني عنده ياه تبقى في معية ربنا تسمع بالكلام ده يبقى ليك على الأقل ما يعديش عليك شهر من غير مجزور ما كانش فيه مريض تعرفه في العيلة ولا صديق ولا ولا تروح مستشفى وتروح وتواسي الناس وهي دي اللي بتحرك قلوب تروح تزور قبور زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة عشان تلين قلبك إنما أنت قاعد ساكت وسايب نفسك كده وحاطط في دماغك بس ثلاث أربع حاجات نفسك تحققهم مش عارف تحققهم تروح واقع نفسك تخيم الليل نفسك تصور مش عارف ايه نفسك ايه مش نافعه خلاص انا مفيش فايده والدنيا تاخدني و و و ما في ابواب خير قد كده مفتوحه قدامك وانت مش عايز تشتغل فيها النهارده لما تدعى الى ذكر الله وما تحطش نفسك كده وتضبط امورك بحيث ان انت المساله ترجم نفسك يعني هي فكره ان انت تحط لنفسك عدد او اي شيء مساله تربويه بينك وبين نفسك انا النهارده مثلا هحط لنفسي ان شاء الله انا هحاول الاسبوع ده ما يقلش باي حال من الاحوال استغفاري عن ألف مره والجم بيها نفسي وابقى في زياده أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علشان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة يثني الله عز وجل عليه مش عايز أحسن من كده أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة عشان ترفع درجاتي وتغفر ذنوبي وابقى في حفظ من الشيطان ولا يأتي أحد بعمل أعظم من مثل هذا إلا من زاد تسمع إلا من زاد دي يبقى مش 100 تبقى نفسك تقولها 1000 في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يثني رجله في بعض الحديث كان يذكرها مئة مرة ويقول لا يأتي أحد بعمل في هذا اليوم أعظم من هذا تعرف تعملها دي؟ مش هنقوم بعد صلاة الفجر قبل ما نقولها 100 مرة تاخد معاك 10 دقايق ما تتحركش رجلك وتقولها 100 مرة مش 10 حديث في صحيح الرجل الطريق تسمع من الحاجات دي تبقى نفسك تعمل أي حاجة طول الوقت انت تسمع حاجة عايز تنفذ لكن مش طول الوقت انت قاعد بتقيم على نفسك الحجج وتلقى الله عز وجل هكذا يا جماعة الى متى التغافل عن ابواب الخير الى متى لغاية امتى هتبقى كده لغاية امتى هتبقى في تأخر لغاية امتى مش عايز تاخد المبادرة وتعمل حاجة لا تقيموا على انفسكم حجة الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال أبو يعقوب النهرجوري كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة فليس بصادق كان يحيى بن معاذ يقول ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده طب ايه العلامة عشان تبقى عارف ان انت بجد بقى كده ما تخدعش نفسك زي ما كنا بنتكلم في البكاء قلنا ادي علامات وركنا في الذكر ادي علامات انك تكثر من الذكر طب علامة الانقياد ايه علامة ان انت فعلا مطيع لربنا ايه اولها ان تحب طاعته ولا تتكلفها بتحبها تحب تصلي قرة عينك الصلاة راحة قلبك في الصلاة مش بقى ارحنا منها خلصنا يا عم ان تحب طاعته وتبغض مخالفته قال الحسن بن ادم احب الله يحبك الله واعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته وسئل ذنون متى أحب ربي قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر هتذنب وهتعصى وهيستخرج منك مشهد في العبودية مش هتعرف تاخده إلا في اللحظة دي عشان بس تحبه والله بعد ما تسمع الكلام ده وما تحبوش تاخد يلا قال سهل التستري لا يذنب المؤمن ذنبا حتى يكتسب معه مئة حسنة إيه؟ المؤمن المؤمن قيل يا أبا محمد وكيف هذا؟ قال نعم إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا وهو يخاف العقوبة عليها وخوفه من العقوبة عليها حسنة أدي واحد ويرجو غفران الله لها ولو لم يكن هكذا لم يكن مؤمنا ورجاؤه لغفرانها حسنة وهو يرى التوبة منها وهو لو لم يرى ذلك لم يكن مؤمنا ورؤيته التوبة منها حسنة ويكره الدلالة عليها ما يحبش الناس تعمل كده غلط بس ما يقولش ما يحبش الناس تقع في نفس المنكر اللي هو فيه ويكره الدلالة عليها ولو لم يكره الدلالة عليها لم يكن مؤمنا وكراهته الدلالة عليها حسنه ويكره الموت عليها ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمنا وكراهته للموت عليها حسنة فتلك خمس حسنات وهي بخمسين حسنة فالحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف فهو قال لك بقى هيضاعف أقل حاجة يعني اضرب في اتنين يبقى مية فما ظنكم بسيئة تعتريها مئة حسنة وتحيط بها الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فما ظنك بثعلب بين مئة كلب أليس يمزقونه ثم بكى سهل وقال لا تحدثوا بهذا الجهال من الناس إحنا يعني أحسن ما بكم الظن لا تحدثوا بهذا الجهال من الناس فيتكل ويغتر وراح بقى قايل ايه فإن السيئة هي شيء عليه وحسناته هي شيء له وما عليه فلله أن يؤاخذه به هي تمشي كده بس لو ربنا هيعاقبك يعاقبك وبعدله صح ولو ربنا سبحانه وتعالى هيعجل لك الرحمة هيغفر لك وهي أيسر ما تكون في المحو يبقى اللي يسمع الكلام ده وبعد كده ما يحبوش وبعد كده يتجرأ على المعاصي يبقى ما عرف شيئا يعني يا يا لرحمة الله والله أنا قريت الكلام ده الأسبوع ده طاش عقلي فيه معاني كده لما تقعد تتقرب فيها يا معقولة لكنها قلوب صدأت إذا من علامات الانقياد إلى الله تعالى أول حاجة إيه؟ محبة الطاعة إنك تحب طاعته وتكره المعصية هتقع فيها بس أسرع ما تكون إلى التوبة منها عشان كده قالوا ما ضر عبد ذنب ليه بقى ما يضروش الذنب لأنه يفعل بعدها مباشرة من القربات ما تمحو به تلك السيئات ويعجل الله عز وجل له التوبة منها يا جماعة لو هي المسألة بتمشي معانا على طول كده يبقى تلقى الله ولا ذنب انك تذنب وبعد كده تعمل ده بقى تكره انك تقع فيها تاني وتقعد تقول يا رب نفسي غلبتني ويا رب اعمل ايه يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب توب عليا تغفر لكن المشكلة ان انت بتقع في ذنب اعظم الا وهو اليأس بتيأس من رحمته آه مش معقولة بقى يعني احنا كده بنستعبط والله لا يمل حتى تمل فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عشان كده قلت لكم الكلمة دي بقولها كتير لأني بشوفها في عينيكم وبشوفها في تصرفاتكم يا جماعة أعظم من الذنب بل أعظم الكبائر عند الله تعالى اليأس من رحمته والقنوط ليه؟ والأمثلة كثيرة جدا وربنا بيقيم الحجج كل يوم عليكم تلاقي ناس كانت معرضة تماما عن طريق ربنا وانت افتكر نفسك قبل ما تبقى موجود هنا افتكر كده اليوم الفلاني والفلاني يستحيل ان انت كنت تفكر ان انت تسمع كلمة خير في ناس بيجي يقولوا لي كده لا خالص يعني انا كنت بشوف الناس اللي بتخش الجامعة دي اقعد اضحك عليها وناخدها سخرية يعني وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ابقى في المكان ده وبعد كده يبقى داعي ايه ده بقى لا تيأس ايش ضمنك يصلحه الله في ليلة يمكن تصبح تلاقي نفسك بقيت حاجة تانية يتنزل عليك بفيض رحمة فيض الرحمة تخليك شخص آخر العلامة الثانية يا جماعة الإذعان لأمر الله وإن خالف الهوى اللي هي ايه بقى لازم علشان تبقى راجل مطيع لربنا لازم تضحي بحاجة ضحيت بايه انت بقى عشان ربنا تلاقي نفسك تعبان النهارده مثلا اي يوم تروح واخد قرار حصول بس ده انا جعان قوي ده انا ما اتسحرتش ده انا ما اتعشتش ده انا مش عارف ايه لا نفسك بتهم ان انت تعمل لا حصول هو ده اللي يخليك تعرف تمسك نفسك هتعرف بقى تقودها مش هي اللي تقودك النبي صلى الله عليه وسلم بصوا الهدي يصوم حتى لا يكاد يفطر يفطر حتى لا يكاد يصوم يصلي في أول الليل في وسط الليل في آخر الليل ملوش حاجة ملوش حاجة ثابتة هو كده عشان ما يبقاش فيه هوا حتى في الطعم ما يبقاش فيه هوا فما بالك بقى في المعاصي فلو كنت هتعرف تملك نفسك في الطاعات وانك تلجمها انها تعمل كذا وتعمل كذا مش قادر احلف على نفسك بس دي خليها للاخر بس ما تبقاش حلال لحسن الاخوه بيطبقوا الكلام ده قال لي بقى عليا لغايه دلوقتي مش عارف كام يوم من كتر الحلف اطعام 10 المساكين بقى خلاص المساكين خلصت على المساكين كلهم من كتر المخالفات لا بس هي فعلا كده انك تيجي في يوم من الايام يعني مش قادر لا لا مش هقدر النهارده اعمل كده خالص والله ما يعديش عليا النهارده الا واكون استغفرت ربنا كذا تلاقي في جواك بقى ايه كل شويه كده فيها 10 مساكين بعدين كل شويه بقى في الاول تبقى سهله بس كتير كده مش هنخلص لا بجد كده يعني تاخد نفسك بحيث ان انت لابد انك تصنع يا اما يكون فوقيك متابع شيخ مربي يوجهك وتنصاع وتنقاد طالما بيأمرك بشرع ربنا سبحانه وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اعمل كده النهاردة خلاص نعمل كده النهاردة كلنا متفقين لأنك انت لو سبت الأمر براح كده بتاع نفسك ده فبمزاجك وما تزعلوش مني انا دايما اقولها لكم عبودية الهوى حتى الدين بالنسبة لكم مزاج انا بستريح كده مستريح ما دام بستريح خلاص لما تيجي بقى نزود لا لا لا احنا ما على هذا اتبعناك لا لغاية كده خلاص يعني اول ما نشد لا ما ينفعش لا المسألة لازم تبقى كده يعني تعرف تقف مع نفسك وقفان ما الرجالة ايه الرجولة لا تكون هكذا اثبت ان انت راجل مع ربنا خالف هواك خالف شهوتك ده يتجوز يفتن اول ما يشتغل يتفتن اول ما يقع في اي شراك من شراك الدنيا يقع خلاص والامثله كثيره يخلص جامعه من هنا ويبتدي اول ما تفت عليه الشغل ويبتدي يقعد يحتك بقى مع الناس والفلوس ودنيا تلاقي خلاص دماغه بقت كده واتفتن ووقع وبقى في وحل المعاصي والمخالفات يتجوز خلاص مباح اتفتح قدامه ياه كان قاعد بتحذر بتفتح قدامه ما تلاقيهوش بعد كده فين يا ابني متجوز لا على طول هتملكك نفسك النفس ليها طغيان عارف النفس خد بالك من الحته دي قوي في سياسه نفسك النفس تيجي تلاقيك انت عايز ايه لا لازم نصلي لا لازم اعمل لازم مش عارف ايه طيب لغايه ما تسيب لك الموضوع كده تروح البال هي الحته اللي احنا بنقول فيها تقليب العباده الى عاده تتسلق عليه على العمل فتتلفه ازاي يبقى يدخل في اصل العمل اللي هو طاعه لربنا حظ النفس فاهم يعني يا جماعه ما تفهموش النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول ارحنا بها يا بلال انه يعني ريحنا بقى الواحد قرف من الدنيا باللي فيها وبتاع خلينا بقى نستريح شويه هو لا يطلبها للراحه الفرق ايه لو هو دخل في الصلاه وما ارتاحش ما يصليش يعني لا يطلبها للجزاء حظ نفسه فبعد كده يبقى ايه لا الواحد بقى يخش كده ايه يريح نفسه شويه زي ما انتوا جايين كده تحضروا الدرس تريحوا نفسكم شويه يبقى مش امتثال ومش طاعه انما امتثال وطاعه ان انت جاي علشان تعرف حاجه عن ربنا عشان النهارده تعرف تدين ربنا بكذا وكذا تاخد واخد الموضوع بجد مش كلام بتسمعه خلاص بيجيب الشريط الفلاني بيجيب الكتاب الفلاني مش عشان بس لا الواحد يعني برضه مش هيقعد طول الوقت كده جاهل وبتاع وحتى منظره قدام الناس شكله وحش قوي يبقى حتى تقولها كده لا امبارح انا كنت في الدرس وحضرت الدرس الفلاني عارف فلان هبحضر له يبقى انت قاعد بتلعب ايوه انا بسمع الكلام ده كويس وانا عارف ما يحدث من وراء الظهور فاوعى نفسك يدخل حظ النفس في العمل هي ده طغيان النفس عشان كده ربنا قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى بص عكسها بقى الناحية التانية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يبقى قدام طغيان النفس يبقى قدامها ايه نهى النفس عن الهوى فنهى النفس عن الهوى بالايه بالمخالفة يخالف نفسه لازم تروح جاي للازم حاجة تقدر عليها تقدر ان انت تصلي ركعتين اللي لازم نتفق عليهم اهو تصلي اللي لازم ركعتين ب 100 ايه 100 ايه مش قصه لو خدتهم من ورا مش هتاخد معاك حاجه لو خدت اي حاجه من جزء عامه ولا حاجه هتبقى ثلاث اربع صور يعني بس النهارده تتعبد ربنا ب 100 ايه ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام الليل ب 100 ايه كتب من القانتين ما تحبش ان النهارده تنام واسمك عند ربنا فوق فلان القانت خلاص دي ناخد قرار هو ده عن نفسي كده طول الوقت بكرة هحاول اعمل الاستغفار بعده هنروح نصل الارحام بعده كل يوم انت بتتنقل في الايه في طاعة الله اللي انت في مقدورك انك تعملها من العلامات ايضا من علامات صدق الانقياد محبة الطاعة للناس قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كلامهم بقى في المعاني دي جميلة قوي اسمع زهير بن نعيم الباني يقول والله لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله أتقطع عشانك يا رب بس الناس تطيع ربنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لأضطجع على فراشي فما يأتيني النوم وأقوم إلى الصلاة فما تتوجه إلي القراءة من اهتمامي بأمر الناس قال الإمام مالك يريد أن يطاع الله وألا يعصى نايم مش انت بقى قاعد تفكر قاعد بقى تقول الناس في غفلة الناس قاعدين دلوقتي قدام الدش وقاعد بترمي عليهم التهم وخلاص لا انت قاعد نايم طب وازاي يا رب نخلي الناس تنصرف عن ده ويهتموا طب نعمل ايه طب نسوي ايه ازاي نوصل لهم الخير بالحكمة وبالموعظة الحسنة قاعد بتفكر وده واجب على الكل وتواصوا بالحق الكل لازم يبتكر اساليب جديدة في الدعوة فكر انت تنفع تخش على النت تعمل مش عارف ايه انت تنفع تعمل كذا انت تنفع آه، تجمع بحث وت- وتوصله انت تنفع تعمل ستيكر صغير وت- وتلزقه انت تنفع تعمل ايه قاعد طول الوقت طب نوصل للناس الخير ده ازاي هتقطع يا رب بس الناس تطيعك يبقى ده محب ويبقى ده منقاد ومطيع لربنا سبحانه وتعالى انما لو قاعد انت بقى ايه يعني بالمعنى ده آه، سيب الناس زي ما هي وخلي الناس زي ما هم انا مالي بقى وليصعك بيتك لا اقعد طول الوقت فكر وما تفكرش باساليب آه، غير شرعيه احنا ما بنقولش تبقى اساليب عنيفه ولا كلام فاضي احنا بنقول بالحسنى وبالموعظه بكلام لين حكيم تفكر ازاي نوصل لابواب الخير دي طول الوقت قاعد زي ما بقول كده بتحاول تبتكر شيء اي حاجه ولا ربما انت ما تعرفش احد الاخوات بتقول ان كان السبب انها التزمت ماشيه بتشتري حاجه من السوبر ماركت ولا حاجه فبتقول راجل كبير قال لها وهو غاضض بصره وما بيبصلهاش وراجل كبير في السن يعني بس رمى الكلمه وهي ماشيه قال لها صدقي انت مش ناقصك الا النقاب تقول بص الكلمه اترمت هو يمكن خلاص بقى في حته تانية ولا هو داري هو عمل ايه بتقول الكلمه قعدت تطن في اذني الى وقتنا الحالي كل شويه انت مش ناقصك الا النقاب، انت مش ناقصك الا النقاب وطول فرأيت السيدة عائشة في المنام بعد ذلك توصيني فربنا امتن عليها يعني ما تعرفش يمكن هتيجي منين حاول خلاص على قدر المستطاع وهو ربنا سبحانه وتعالى بقى اللي يفتح القلوب المغلقة يبقى همك إيصال الخير للناس من هذه العلامات آخرها عدم الخيانة فالمحب لا يخون حبيبه الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون عارف يعني إيه تخونوا الله قالوا خيانة الله أن تعصاه وتخالفه وتترك طاعته فلا تمتثل لأمره فما بالك يا عبد الله لو كان اسمك عند الله خوان أثيم والله ما أقبحها من صفة وإنه لميت القلب من لو استشعر قبح هذه الصفة ثم لم يبادر بالتوبة خاين يعني الكلمة دي عندنا احنا في- ما بين الناس تقيلة مش كده لما حد يوصفك ان انت خاين للأمانة لما زوجة تصف بها زوج لما زوج يصف بها زوجة خاين فما بالك لو كنت عنده كده فلماذا لم تستتر بالحجاب من هي بعيدة عن مثل هذا ووقعت في وحل السفور ثم تزعم أنها تحب الله ولماذا تفرط ويفرط في الصلوات لا سيما صلاة الفجر من يدعي أنه يحب الله ولماذا لا تستطيع هي أو هو التخلص من علاقات العشق الحرام ثم يدعي أنه يحب الله والقائمة قائمة الخيانات قائمة طويلة عريضة فإياك إياك أن تكتب عند الله خائنة أما شأن المحبين في الانقياد والطاعة فأختم بأربع مشاهد الأول تخبرنا أم المؤمنين عائشة عن حال النساء والقصة مشهورة حال نساء الأنصار قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول ونساء الأنصار لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن في حتة في الحديث لازم النساء والأخوات ياخدوا بالهم منها قالت شققنا أكنف كلمة أكنف يعني أستر أكنف مروطهن وفي رواية أكثف أغلظ يبقى البيشة بقى اللي هي مش عارف يعني ما عملتش حاجة دي خالص اللي هي حاجة كده طبقة واحدة دي اللي مش عارف ايه عينيها كلها مكشوفة منها يبقى ده لعب ونقاب سعودي محدد ويبقى مش عارف عامل ازاي يبقى ده لعب شققنا أكنف أستر أستر مروطهن فاختمرن بها أو أكثف مروطهن شوف ادي رد الفعل أول ما سمعوا وليضربنا على طول راحوا شقين جابوا أتقل حاجة وراحوا لابسينها واحتجبن عن الرجال في قصة الإفك الشهيرة لما كان من مصطح ما كان وقذفه لأمنا عائشة غفر الله لنا وله قال أبو بكر والحديث في البخاري وكان ينفق عليه لقرابته منه قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها عنه أبدا ألا تحبون بلى يا رب ولما أنزل الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا قال أنس كنت ساقي القوم عند أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ يسمى الفضيح نوع من أنواع الخمر فأمر رسول الله مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة لي أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة براميل مش بقى تيجي تقول له النهاردة المال ده مال حرام المال ده مال ربا المال ده لو لقيت الله عز وجل به إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية وبعد كده يقول لك أغسلها ما أقدرش أعيش في المستوى الاجتماعي أقل من كده أتصبر على نار جهنم يا عبد الله اصبر على الجوع لحظة فإنك لن تستطيع أن تصبر على نار جهنم اترك لله شيء والله عز وجل يعوضك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يبقى خايف بص رد الفعل عندهم ازاي ما عادش يقول ده مال طب نديه للكفرة طب نديه لليهود هم في المدينة طب نخليه مش عارف ليه اول ما سمع اهرقها فهل انتم منتهون انتهينا يا رب ولما أنزل الله عز وجل بص رد أفعال الصحابة أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بص الصحابة قالوا إيه قالوا إن الله قد نهانا عن أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد الآية بتقول بينكم بالباطل بس قالوا لا ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم ما تقعدوش مع بعض وتاكلوا كده ما حدش ياكل عند حد لحسن يكون ده في إشكال لحسن يكون ده أكل بالباطل فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآية فرخص الله عز وجل له بص الناس بتفهم إزاي مش بقى بيتأول ويمسك الآية يقول لك لا لم يرد الله عز وجل منها المعنى ده لا اللي كان بيتبادر إليه ينفذه في الحال هذا حال الصادق مع الله عز وجل هذا من صدق الله فصدقه الله وعلى هذا فكونوا أسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا هذا عنده مقبولا وأسأله تعالى أن يحبنا ويحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم